على الطريق ماشي فرحة صادق أمين صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرض عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي باذنك يتوب
كان شيخي ربنا يبارك في عمره بيعلمنا واحنا بنعمل اي عباده حاجه مهمه جدا بيعلمنا استحضار نيه ان انت تبقى عايز ترضي ربنا في اي عمل انت عايز تعمل العمل ده ليه عشان ترضي ربنا ايه كمان بس طب والعمل ده عايز تعمله ليه عشان ترضي ربنا ايه كمان بس طالع العمره ليه عشان ترضي ربنا مش عشان خاطر تريح نفسك مش عشان خاطر اعصابي تسترخي هي كده لو حد ضايقك هترد عليه ازاي باخلاق كويسه ليه عشان انا ابن ناس لا مش عشان انت ابن ناس انت ابن ناس اه ده موضوع بس في حاجه مهمه جدا انت بتعمل كده عشان ترضي ربنا فتاخد الاجر كامل فكان بيفهمنا ان انت لازم وانت بتعمل اي حاجه ان رضا ربنا سبحانه وتعالى قدامك شغال عليه لو استحضرت النيه دي دايما هتلاقي نفسك على طول ماشي في خط مستقيم للعباده لا بتيجي لا يمين ولا شمال واحنا اصلا بنطلب من ربنا كل يوم على الاقل 17 مره اهدنا الصراط المستقيم يا رب خلينا على الصراط المستقيم يا رب صراط المستقيم اللي هي ايه صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم اللي هم الناس اللي المسلمين اللي تعلموا العلم وعملوا به غير المغضوب عليهم مين المغضوب عليهم دول الناس اللي تعلموا العلم وخالفوه ولا الضالين مين دول اللي ما عرفوش الحق اصلا فضلوا فانت لازم عشان تكون على الصراط المستقيم يبقى عندك علم بالطريق وتمشي عليه بشكل كامل تمشي عليه مستقيم تمشي وكل حاجة اتعلمتها تعملها زي ما انت اتعلمتها بالظبط سيدنا سفيان ابن عبد الله راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال جميل قوي قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم مش انت خلاص دلوقتي بقيت مؤمن واخترت الطريق ده استقم امشي على اللي انت قلت عليه انت خلاص انت اخترت ان ده يكون طريقك لازم يا جماعه اي واحد يتعرض فينا لاي ذنب انا خلاص انا اللي اخترت اكون مسلم انا اللي اخترت ان انا امشي في الدين ده انا اللي اخترت ربنا سبحانه وتعالى ان انا اعبده ده اختيارك لازم تكون مستقيم على اختيارك لازم اقوالنا تبقى زي افعالنا بالظبط والا يبقى كده اكننا كل يوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم لعب لا انه لقول فصل القول ده فصل لازم نكون واحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى جادين جدا ومش معنى برضو ان احنا جادين قوي كده اهو ان احنا ناخد حياتنا قفش لا الالتزام مش ان انت تكون شخصية مكشرة وشخصية ما بتهزرش وشخصية مش عايشة حياتها بالعكس الالتزام ان انت تكون ما بتعصيش ربنا سبحانه وتعالى وماشي في طاعة ربنا وفي نفس الوقت انت شخصية اجتماعية وبتضحك وبتهرج وممكن تكون بت بت بتتفسح مع الناس وعادي جدا مفيش اي مشكلة عشان خاطر كده ان احنا جايين النهارده شخصيه على قد ما هي جاد قوي بس بتعلمنا حاجه جميله قوي ان انت ما تكونش قافش ما تكونش دايما بتكشر ما تكونش شخصيه مظلمه اول ما اشوفك اتضايق لا لازم تكون مبتسم وبشوش تعالوا نشوف الش- اشد شخصيه وهي بتعلمنا ازاي تبتسم تعالوا نشوف عمر بن الخطاب في اجمل صوره ليه صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل
عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق هو تاني خلفاء الراشدين ومن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة ومن أكبر القادة في التاريخ الإسلامي كان ابن الخطاب قاضي ومشهور بعدله وإنصافه بين الناس كلها سواء مسلمين أو غير مسلمين تولى الخلافة الإسلامية بعد أبو بكر الصديق سنة 13 هجريا وفتحت في عهده الفتوح وانتشر الإسلام في كل مكان
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعد في بيته في يوم فحس بالجوع فقام دور على حاجة ياكلها ما لقاش فلبس هدومه وراح ياكل عند أبو بكر الصديق وأول ما وصل لبيت أبو بكر الصديق لقى أبو بكر الصديق بيقفل الباب وماشي فبيسأله أنت رايح فين؟ قال له أنا جعان ورايح أدور على حاجة أكلها فقال له خلاص هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد هنلاقي أكل عنده خدوا بعضهم وطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما وصلوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في صمت محدش يتكلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كسر حاجز الصمت فقال أو تدريان كم يوم مر على نبيكما دون أن يدخل في جوفه طعام عارفين كم يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عليه يعني من غير ما يدخل جوفه طعام كم يوم فعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق قاعدين كده فبيبصوا لبعض يعني ده احنا جايين ناكل واول كلمه تتقال كده ان مفيش اكل طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا هنستأذن بقى واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وخدوا بعضهم وطلعوا بره اول ما طلعوا بره لقوا قصادهم ابو ذر رضي الله عنه فعمر بن الخطاب قال بس خلاص هتتحل فنادى ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه وقال له اذهب الى سعد بن ابي وقاص فانظر هل عنده من طعام شوف كده عنده عنده طعام نروح ناكله فراح ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه لحد ما وصل لسعد ابن ابي وقاص وشويه ورجع تاني اول ما رجع فابو عمر بن الخطاب شايفه كده شاف ابو ذر وهو راجع فقال له ايه فقال ولا والله يا عمر ما وجدت سعد خلاص مفيش مشكله ابو ذر اذهب لعبد الرحمن بن عوف فانظر هل عنده من طعام شوف عند عبد الرحمن بن عوف هل عنده عنده طعام ولا ما عندوش طعام وبالفعل أبو ذر خد بعله وطلع على عبد الرحمن بن عوف وشوية ورجع أبو ذر تاني قال له إيه؟ قال له لا والله يا عمر ما وجدت عبد الرحمن بن عوف قال له خلاص ما فيش مشكلة اذهب لعثمان بن عفان ده من أغنى أغنياء المدينة أكيد هيبقى له مكان وهتلاقي عنده طعام فذهب أبو ذر لعثمان بن عفان واتأخر فقال له بس خلاص يبقى كده أبو ذر شاف طعام ولقى طعام وبيكيس بقى وجاي وبعد كده ابو ذر جاي جاي لوحده عمر بن الخطاب بيبص كده اهو هو بكر الصديق ايه الموضوع فاول ما دخل قال والله يا عمر ما وجدت عثمان بن عفان فقال اجلس ابا ذر اجلس فوالله لو ذهبت الى البحر لجف انا ليه بحكي القصه دي بحكي القصه دي عشان خاطر في ناس كتير جدا متخيله ان حياه الصحابه ان هم كانوا بيصحوا الصبح آه يصلوا الفجر وصايمين ويقعدوا يصلوا ويقرأوا قرآن ويصلوا ويتصدقوا ويصلوا ويقرأوا القرآن تاني ويصلوا وبعد كده يروحوا يجاهدوا ويصلوا هي كده ما كانش بيعمل حاجة تانية هو يصحى يصلي ويقرأ القرآن ويجاهد وينام وتاني يوم نفس الكلام لا لا طبعا الصحابة كان بيشتغلوا الصحابة كانوا بيصلوا أو بيصوموا بيجاهدوا في سبيل الله عز وجل وكان ده واضح جدا في حياتهم ومن أكتر الحاجات اللي مغطية حياتهم كلها يعني بس كانوا بيتاجروا وكان بيتجوزوا وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيهزروا رضي الله عنهم وكانوا بيلعبوا رضي الله عنهم كانوا بيعملوا كل حاجة حياة الصحابة كنا ان احنا متخيلين ان, إن, إن, إن الشخصيات دي كانت عايشة بالشكل الخيالي اللي الناس ممكن تكون متخيليناه ده, ده طبعا مستحيل لا يعني ما كانوش كده طبعا مستحيل بالعكس انا ليه كمان ابتديت بالاستقامة في الاول واحنا بنتكلم في بداية الحلقة عشان خاطر ما فيش اي تعارض بين ان انا اكون بهزر او بلعب او ان انا اكون عايش حياة مستقيمة مفيش اي مشكله ان انت تكون شخصيه مستقيمه وفي نفس الوقت شخصيه عايشه حياتها بشكل كويس وفي ترفيه في حياتك بشكل كويس بس اهم حاجه ان هو يكون بيتوظف زي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ايه اللي حصل بالظبط هو جعان رايح لابو بكر الصديق لا ابو بكر الصديق طالع من البيت جعان راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم جعان قبل ابو ذر لا ابو ذر خلاص هو اللي هيحلها روح لسعد بن ابي وقاص مش موجود طب عبد الرحمن بن عوف مش موجود طب عثمان بن عفان مش موجود طب ايه الحل خلاص نقلب الموضوع ضحك وهزار وموضوع ينتهي وظف الموضوع في حياته اجلس ابا ذر ابا ذر لو لو ذهبت للبحر للجف خلاص وحل المشكله وظف الضحكه والابتسامه في حياته فالمشكله اتحلت وده اللي مطلوب مننا ان احنا يكون اه في ترفيه في حياتنا وفي ضحك في حياتنا بس يتوظف لو زاد عن حده قوي هيبقى نشاز في حياتنا لو اتحط في كل حته يبقى نشاز لازم الحاجات دي تتاخد زي الملح كده الملح المفترض ان هو الاكل من غيره ملوش طعم بس في نفس الوقت ما ينفعش تحط كيس ملح في الاكل هتحط الملح بالقدر اللي مفترض ان هو يدي الاكل طعم يدي الاكل المذاق الجيد بتاعه وكذلك الترفيه وكذلك الابتسامه والضحك احكي لك موقف تاني جميل جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم مره برضه عمر بن الخطاب وكان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم وقدامه طبق من تمر فالنبي صلى الله عليه وسلم بياكل آه، التمره ويحط النا- ويحط النوى قدامه في نهي ان احنا نحط التمر والنوى بتاعه في نفس الطبق ما ينفعش فالنبي صلى الله عليه وسلم بياكل التمره ويحط ال- النوى قدامه فعمر رضي الله عنه ياكل ال- التمره ويحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم شويه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل التمره ويحط النوى قدامه عمر الخطاب ياكل التمره ويحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نهايه المشهد بقى ايه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم كومة نوى طبق فاضي عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب بيقول يا رسول الله عجبا أكلت كل هذا التمر يعني معقول كو- تاكل كل ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل العجب ممن يأكل التمر بنواه انت قاعد بتاكل معايا من الصبح ومفيش ولا نوى قدامك انت اكلت التمر بنواه ايه ولا ايه شايفين يا جماعه ده ده النبي صلى الله عليه وسلم وده عمر بن الخطاب الناس كانت بتضحك ما ينفعش يا جماعه ان احنا نعيش حياتنا مكشرين ما ينفعش ان احنا نكون عايشين حياتنا متجهمين ما ينفعش انا عايزك تتخيل معايا موقف ان انت نازل من البيت وكل الناس مكشره كل الناس ضربه 88 وماشيه مكشره في الشارع ايه الحل ما ما ينفعش الحياه مش هتكمل هت- هتتخنق يا جماعه حد يبتسم حد يحسسني إن الحياه في شويه تفاؤل شويه يعني ابتسامه كده الواحد يعني يرفه عن نفسه شويه شويه مش معقول انما لو نزلت لقيت الناس كلها مبتسمه والناس كلها متفائله والناس كلها آه، ب- يعني مبسوطه والناس كلها كده كل واحد حتى لو حزين حزين من جواه وبيظهر المعالم الطيبه الواحد يبقى ماشي مبسوط في الدنيا دي انما لو كل واحد فعلا معالم الكآبه ظهر على وشه ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه ان انت تبتسم بس تبتسم ابتسامتك دي في وجه اخيك صدقه يعني انت لو ما معكش صدقه ابتسم ابتسم في وجه اخيك والله يا جماعه ساعات الواحد بس يسلم على واحد ويبتسم اول ما يبتسم تلاقيه هو بيبتسم ليه عشان انا ببتسم خلاص لما احنا نبتسم وتبقى الضحكه دايما مرسومه على وشنا احنا بنبعث الطاقه في بعض بندي لبعض طاقات ايجابيه بنخلي بعض متفائلين بنحب الحياه بنحب الحياه مش قصدي ان احنا نحب الحياه ان احنا في ناس عندها دايما كده موقف من ان احنا ايه ده انت بتحب الحياه يعني انت ما نفسكش تخش الجنه لا انا بحب ان انا اعيش في الحياه بشكل كويس يا اخي مش معقول ان انا انت عايزني ابقى ماشي في الدنيا كاره الدنيا و- وال- و- و- وكاره العيشه واللي عايشينها ما ينفعش بالعكس لازم ابقى ماشي مبسوط لازم ابقى ماشي متفائل لازم ابقى ماشي كويس لازم ابقى ماشي فرحان لازم ابقى ماشي مبتسم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه تصدق لو ما معكش فلوس تبسم في وجه اخيك تديله طاقه وفي نفس الوقت تاخد انت حسنات حتى بين الزوج وزوجته لازم يبقى في نوع من انواع الابتسامه بينهم وبين بعض عشان خاطر يقدروا يكملوا الحياه يعني سبحان الله دايما تلاقي المثال اللي بيتضرب وهو منتشر بصراحه ما ننكرش يعني ان ان الزوج بيجي من بره يلاقي زوجته متجهمه وتعبانه و- ومكشره واول ما تدخل اول ما يدخل من البيت يلاقيها كده مكشره طب ما انا جاي من بره سعادتك تعبان يعني انا من انا من بره عمال ان انا اشتغل واقابل ناس واقابل ده واقابل ده وبقابل ناس فعلا بن- بشعر بارهاق مع الناس محتاج ان انا الاقي حد مبتسم يعني ما ينفعش ان انا اخش الاقيك كده في نفس الوقت هي برضو عندها سبب يقول لك ايه يعني انا كنت قاعده بلعب يعني انا كنت قاعد ما بعملش حاجه طب ما انا كنت مع العيال وكنت بروق البيت وكنت بعمل ما اعرفش ايه لا، و- وانت جاي من جوه من, من بره ليه مش مبتسم لا يقول لا طب يعني انا كنت بره بلعب طب ما انا كنت بشتغل وكنت بجيب بصراحه الاثنين غلطانين انا تعبان لازم ادخل البيت مبتسم انا برمي كل حاجه انا تعبان اه تعبان ابتسم اكيد مش هيجي لي شد عضل في وشي يعني ابتسم ابتسم بس خليك مبتسم وانت داخل البيت خلي اهل البيت ومش شرط وانت متجوز على فكره يعني ممكن في بيت والدك يعني ممكن والدتك ووالدك واختك والناس اللي موجودين ابتسم وانت داخل البيت ابعث كده آه، روح طيبه في المكان خلي الناس تبقى مبسوطه اول وانت داخل مبتسم آه، علامات الارهاق على وشك هم هيعتبروا ده وممكن لو انت كزوجه مثلا وجوزك من جاي من بره علامات الارهاق ممكن تكون موجوده عليكي او ب- يا ريت تكون مش موجوده علامات الارهاق عليكي ممكن تبقى تشيلي علامات الارهاق وهو يحاول ي- يعني يقدر ده من خلال الحاجات اللي موجوده في البيت البيت متروق مثلا ال ال الولاد كويسين ال الاكل معمول كل الحاجات دي هتخلي اي واحد آه، يعني يقدر ان شاء الله وان شاء الله يقدر بس اهم حاجه كل واحد فينا يبتسم كل واحد فينا ان هو يبعث طاقه جيده في, في الناس وان هو بجد يبعث فيهم روح التفاؤل لكم موقف عجيب جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته السيده عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد اسفاره صلى الله عليه وسلم فامر الجيش ان هو او الصحابه يعني ان هم يطلعوا يطلعوا قدام وراح للسيده عائشه قال لها تسابقيني تيجي تسابقيني فده فين ده ده في النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ده في احد اسفاره النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم طيب كان مسافر بايه لا كان مسافر لا بالسوبر جيت ولا كان مسافر بالباخره ولا كان بالطياره ده صلى الله عليه وسلم مسافر بالناقة طب مسافر فين معاه التكييف اللي مع... لا ده هو في صحراء مكة في صحراء قصدي ال- ال- شبه الجزيرة ده يعني حاجة مش ممكن الحر فظيع ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن هم يطلعوا قدام وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها تسابقيني تيجي تسابقيني شوف النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي اصلا 50 سنه كويس مستريح يعني كان معدي معديها بكتير ومع ذلك برضه لازم يكون في نوع من انواع الطرفه ومن انواع الابتسامه ونوع من انواع ال ال ال ال الترفيه اللي موجود في حياتنا وبين الزوج وزوجته عشان بجد يقدروا يكملوا سبحان الله السيده عائشه قالت اسابقك وابتدوا يسابقوا بعض فجت تسابقه فهي سبقته سبحان الله بعدها بفترة مش مش مش قليلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضه كان في أحد الأسفار وكان معاه السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها تسابقيني هي السيدة عائشة بتقول وقد نسيت يعني نسيت, نسيت إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي سبقته قبل كده وإن هي سبقته فوبالفعل طلع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قدام وابتدى هو والسيدة عائشة رضي الله عنها يتسابقوا ورا الصحابة وجم يتسابقوا وهي كانت السيدة عائشة حملت اللحم كانت ملت شوية كبرت وملت شوية فجت تسبقه ما عرفتش تسبقه والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سبقها فيقول لها ايه هذه بتلك دي اللي انا سبقتها لك دي باللي فاتت اللي انت كنت صغيره فيها وسبقتيني وابتسم السي... ابتسمت السيده عائشه وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وهون عليها تعب الطريق وهم ماشيين اتوظفت الابتسامه والترفيه اتوظف في الحياه بشكل جميل جدا بالله عليك جرب كده وانت مسافر انا عارف الناس ممكن تضحك على الحته دي يعني بس جرب كده وانت مسافر لو مراتك قالت لك وانتوا مسافرين بالعربيه المكيفه ووقفتوا عند المصدر تعالى نتسابق هتعمل لها ايه؟ لا عيب انت كبرتي على الكلام ده انت عيب ست كبيره عيب تقولي الكلام ده صح؟ ده ده اغلب اللي هيتكلم هيتكلم بالشكل ده بس النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ان هو كان ساعتها معدي ال 50 سنه الا ان كان جوه قلبه قلب شاب عشان كده كان بيرسم الابتسامة على وجوه كل الناس حتى زوجته بل أهم الناس هي زوجته قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي موقف تاني جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بياكل تمر وخبز وسيدنا صهيب معدي فاول ما شافه دعاه قال له تعالى كل فسيدنا صهيب اول ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان سيدنا صهيب تعبان وعيان وان عينيه رمد فحب يرسم الابتسامه على وجهه وهو عيان ونفسه ان هو فعلا يكون مبسوط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتأكل وبعينيك رمد أنت بتاكل وفي في عينيك رمد بص هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني إزاي تاكل هو طب ما عادي يعني إيه المشكلة لما واحد ياكل يكون بعينيه رمد مفيش أي مشكلة بس النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاه فقال سيدنا صهيب بص بقى يعني بيرد الطرفة بالطرفة قام قايل له إيه لا يا رسول الله إني آكل على الناحية الأخرى لا ده أنا باكل على الناحية الثانية شايفين يا جماعة شايفين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عايشين إزاي الناس ما كانتش ماشية مكشرة في الشارع لا بالعكس كانوا عايشين حياتهم عادي جدا وكانوا بيهزروا وكانوا بيضحكوا بس ما كانوش يكذبوا ابدا كانوا بيضحكوا اه بيرسموا الابتسامه على بعض اه بس ما كانش فيهم واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى بكذب عشان خاطر يضحك الناس موقف تاني برضو جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي كان قاعد مع الصحابه فدخلت امراه اسمها ام ايمن فقالت يا رسول الله ان زوجي يدعوك جوزي عايزك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هو الذي بعينيه بياض اللي عينه بياض عينه بياض يعني يا جماعه يعني عينه رايحه لما واحد عينيه بتروح بيقولوا بعيناه بياض يعني خلاص اتصفت فبتبقى لونها ابيض فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها الذي بعينيه بياض الراجل اللي عينيه راحت يعني فقالت لا والله يا رسول الله ما بعينيه بياض قال بلى بل بعينيه بياض فقالت لا والله يا رسول الله ما بعينيه بياض فقال صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وبعينيه بياض انت بتتكلمي في ايه ان كل الناس بيبقى عندهم في عينيهم حته بيض شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه هو عايز يرسم الابتسامه على وجه ام ايمن بس هي هو ده كل الموضوع ان انت وانت بتتكلم مع الناس ترسم الابتسامه والله لو كل واحد فينا شال هم ان هو يرسم الابتسامه على وجه اللي قدامه اقسم بالله الناس هتحبك جدا ولو الناس حبتك جدا انت هتعيش سعيد لان كل الناس هتقبلك مين فينا عايز يعيش في الدنيا دي وحد مش قابله مفيش حد مين فينا عايز يعيش في الدنيا دي والناس مكشره في وشه مفيش حد كلنا عايزين الناس تبقى سعداء عشان خاطر كده احنا اللي لازم نبتدي احنا اللي لازم نرسم الابتسامه على وجه كل واحد نشوفه لازم كل واحد فينا يبقى عايز يسعد كل الناس اللي حواليه زي النبي صلى الله عليه وسلم شايفين يا جماعه الابتسامه جميله ازاي وازاي بتفتح قلوب الناس وتخلي خلاص كل الناس تحبك وقلوبها تتفتح وتسمع كلامك وتحسن لاي واحد المود بتاعه بابتسامه جميله بس بتعملها وهو الموضوع بسيط مش مش مش صعب قوي للدرجه دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق يعني اقل حاجه ان انت تعملها ان انت تلقى اخاك بوجه طلق ان انت تكون مبتسم ومبسوط دي دي حاجه بسيطه جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تستحقرهاش دي كبيره لو حاجه انت شايفها بسيطه اه بس ممكن يكون أجب- اجرها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى بس خلينا اتكلم بصراحه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اه ده من ناحيه بس من ناحيه تانية ما تبقاش بقى طلق على طول يعني يعني قصدي ما تبقاش انت على طول بتضحك تتوظف ما تبقاش الحياه كلها ضحك والا هتبقى حياتك نشاز لازم تكون بتتوظف عشان خاطر بجد تتحط في مكانها فلما تتحط في مكانها تحسن لو ما اتحطتش في مكانها هتبوظ زي اي حاجه وهي دي الحكمه ان الامر يوضع في مكانه ويوضع بمقداره وعشان خاطر الموضوع ده برضو ما يفتحش مننا خلينا اقول لك ثلاث ضوابط اول ضابط ان لازم يكون كل انسان فينا وهو بيضحك يبقى عارف ان الموضوع لازم يتوظف زي ما قلنا تاني ضابط لازم تبقى عارف ان انت وانت بتضحك لازم يبقى شكلك كويس لازم يبقى شكلك كويس ما ينفعش الناس بصراحه يعني ساعات بتشوف شاب كده يضحك ويضحك ويضحك لدرجه ان كل الناس تقعد تتفرج عليه وكل الناس بت... ايه ايه اللي انت بتعمله ده ويقع على الارض ويخبط ويوقع الحاجات وده يعني ما فيش حاجه اسمها كده يعني يعني مش للدرجه دي يعني وامسك نفسك شويه يعني اضحك بس ما تضحكش الناس عليك اه، اضحكي بس مش كل الناس لازم تتفرج عليك وانت بتضحكي يعني يعني بالنسبه للبنات برضو ما فيش حاجه اسمها ان انا ابقى ماشي واسمع صوت بنت بتضحك و- وصوتها عالي عيب اه ماشي حتى لو فلتت منها هتلمها شويه انما عيب بنت يعني اخلاقيا حتى يعني ده لو اتكلمنا حتى في مجتمع آه، بتاعنا بغض النظر عن الحكم الشرعي تمام مش هينفع امر غير اخلاقي طب ولو حطينا قدامنا ديننا اللي احنا ما ينفعش نشيله من قدام عينينا طبعا لا طبعا حرام حرام ان انت تظهري صوتك و- وال- ويكون في تمايل وكلام من ده اللي بالضحك ما ينفعش لازم يكون كل واحد وقور وانت بتضحك تضحك كويس النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كله تبسم ماشي ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء من الوقار آه، او كثير من الوقار وكان ضحكه كله تبسم انا ممكن اضحك بصوت شويه بس حتى لو ضحكت بصوت ما بقاش بفرج الناس عليا لازم يكون شكلي كويس دي تاني حاجه تالت حاجه وانا بضحك وبضحك الناس ده امر جيد بس خلي بالك ما تكذبش اوعى تكذب عشان تضحك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له ويل لأي واحد بيحدث الناس بحديث كذب عشان خاطر يضحكوا منه ويل له ثم ويل له اه ايه ويل له ويل ده وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم طب والعقاب الكبير ده ليه لانك بتضحك بتكذب ليه عشان تضحك الناس طب ما الكذب اصلا حرام والكذب ده يخليك انت اصلا تدخل النار وانت بتكذب وبتكذب وبتضحك وبتضحك الناس دي استهانه بمعصيه الله عز وجل فلما كان في استهانه قوي بمعصيه الله عز وجل ان انا بكذب عشان اضحك الناس يعني حتى مش بكذب عشان اخرج من موقف وان كان ده برضه حرام مش بكذب عشان خاطر اي حاجه يعني وان كان الكذب في الجمله حرام بس ده كذب حتى من غير داعي من غير اي لزوم يعني ده انا بكذب عشان خاطر اضحك واحد طب ما- ما- يعني بلاش يضحك لو ابتسم له يا عم هقول له موقف مضحك حقيقي حصل ويبقى الموضوع انتهى انما لا ده كذب واما كذب عشان خاطر يضحك الناس فويل له له عقاب شديد قوي ان هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاقبه ان هو يدخله ويل وادي في النار عشان خاطر استهان بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى واستخدم المعصيه في اضحاك الناس وده طبعا عمره ما هيحصل بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم كل واحد فينا لازم يمشي في الشارع مش هقول ان احنا نمشي نضحك على نفسنا بس ابتسم خلي كده الناس كلها مبتسمه خلي الناس ماشيه مبسوطه حتى لو عندنا مشاكل مفيش حد ما عندوش مشاكل في الدنيا وكل البلاد فيها مشاكل بس خليني واقعي خلينا نرسل رسائل ايجابيه بينا وبين بعض بالابتسامه خلينا اشوفك ابتسم وتشوفني تبتسم وشوفي صاحبتك تبتسمي واما تشوفيها تبتسمي واما هي تشوفك تبتسم خلينا دايما مبتسمين خلي وشنا حلو دول حتى بيقولوا يعني اضحك الصوره تطلع حلوه واحنا كمان في برنامج صوره النهارده بنقول اضحك عشان خاطر صورتك تبقى حلوه مش زي عمر بن الخطاب بس ده زي النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابه اضحك عشان صورتك تبقى جميله قدام نفسك وقدام الناس وقدام ربنا سبحانه وتعالى صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمة والعاصي بإذنك يتوب يا الله